بسم الله الرحمن الرحيم احنا نطينا الجزء الاولاني من رسالة فيليبي عشان هي ملهاش لازمة بشكل عام والجزء بتاع الاصحاح الثاني اللي هو الذي اذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله لكنه اخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم لكي تجثو باسم يسوع باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب طيب دي احنا شرحناها في محاضرة ساعة ونص تقريبا هنكمل بقى بعديها أضيء في العالم وإذا يا أحبائي كما أطعتم كل حين ليس كما في حضوري فقط بل الآن بالأولى جدا في غيابي تمموا خلاصكم بخوف ورعدة لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة النص ده افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة مش المقصود بيها زي ما بعض الإخوة بيستخدموها إن هم المفروض يعني يطيعوا من غير ما يفكروا أو من غير ما يناقشوا أو حاجة زي كده ونظام بقى فيلم الارهابي بتاع عادل امام اللي هو لا تناقش ولا تجادل يا اخ علي لا هو المقصود ان الناس دي كانت بتعمل اعمال دعويه ولكنها كانت يعني بتتذمر والموضوع مش عاجبهم يعني بيعملوا كل حاجه وهم متضايقين وهم زعلانين وهكذا فهو بولس بيقول لهم افعلوا كل شيء بلا دمدمه ولا مجادله يعني بلاش ال ال النفسيات الوحشه اللي ما بينكم دي ومتضايقين وزعلانين من كل حاجه بتعملوها لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء اولادا لله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتو اولادا لله دي تنفعنا في الحته بتاعت ايه ابناء الله والكلام ده كله تضيئون بينهم كأنوار في العالم متمسكين بكلمة الحياة آه. آه. تضيئون بينهم كأنوار في العالم ماشي متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح بأني لم أسع لم أسعى باطلا ولا تعبت باطلا لكنني وإن كنت أنسكب أيضا على ذبيحة إيمانكم وخدمته أصر وأفرح معكم أجمعين وبهذا عينه كونوا أنتم مسرورين أيضا وافرحوا معي على أني أرجو في الرب يسوع أن أرسل إليكم سريعا تيموثاوس لكي تطيب نفسي إذا عرفت أحوالكم لأن ليس لي احد اخر نظير نفسي يهتم باحوالكم باخلاص يعني ايه
يعني مفيش واحد كان زي اه يعني هو بيعتقد ان تيموثاوس زيه زي بولس تمام اذ الجميع يطلبون ما هو لانفسهم لا ما هو ليسوع المسيح واما اختباره فانتم تعرفون يعني اختبار ان انتم مختبرين تيموثاوس وعارفينه يعني انه كولد مع اب خدم معي لاجل الانجيل هذا ارجو ان ارسله اول ما ارى احوالي حالا واوثق بالرب اني انا ايضا ساتي اليكم سريعا ولكني حسبت من اللازم ان ارسل اليكم ابافروديتوس اخي والعامل معي والمتجند معي ورسولكم والخادم لحاجة لحاجتي عاوز بس اشوف ابيفروديتوس ده ذكر قبل كده ولا لا احنا في نص كام فيليبي 2 25 ابيفروديتوس نبص كده على ال Treasures ال TS كده اللي هو Treasury of Scripture Scripture Knowledge لا آه، اسف نبص على ال... آه، نعلم على اسمه في اليوناني ايبافروديتون هو ده ونجيب ال King James Concordance ذكر بس في فيليبي ما ذكرش في حته تانية في 2 25 اللي احنا بنقراه وفي فيليب 4 18 ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت قد امتلأت إذ قبلت من أبفرودتس الأشياء التي من عندكم نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله ممكن النص ده لما احنا قرينا الفتره اللي هو ممكن كيف رساله جمعت في بعضها لان هو ازاي ارسله هو لسه في 25 وبعدين بيقول لك استغل الحاجات منه تاني
دي نبقى نشوفها بعدين
حاجه بس مش مستوعبين ولا خادم لحاجه خلي بالك هو بيقول أن أن أرسل إليكم أبيفروديتوس يعني أبيفروديتوس ده عندي أنا ايوه فهو أكيد كان كان جاي من عندهم عنده فهو عنده حاليا هرسله لكم تاني هو بيقول أنا استلمت منه ما فيهاش حاجة يعني آه.
طيب
اللي هي ولا خادم لحاجات دي شوف انا في اليونان كده ولا خادم 4 18 لا انت 25 برضه 25
ولكني والعامل معي والمتجند معي والخادم لحاجاتي طيب آم، تيخريستوس آم، ليتورجون تيس فرياسمو هي دي ليتورجون ليتورجون دي معناها ايه لترجم دي على فكرة اللي جاية منها كلمة ليتورجيا A public servant خادم عام That is a functionary in the temple or gospel In general a worshipper or a minister
بس انا كنت بحسبها ممكن لا مش هي دولوس لا أيوة.
هنا آه، ليتورجون يعني خادم عام خادم عام تسخري اسمه آه، اللي هي حاجاتي يعني طيب إذ كان مشتاقا إلى جميعكم ومغموما لأنكم سمعتم أنه كان مريضا فإنه مرض قريبا من الموت لكن الله رحمه وليس إياه وحده بل إياي أيضا لئلا يكون لي حزن على حزن فأرسلته إليكم بأوفر سرعة حتى إذا رأيتموه تفرحون أيضا وأكون أنا أقل حزنا فاقبلوه في الرب بكل فرح وليكن مثله مكرما عندكم لأنه من أجل عم لكنه من أجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسه لكي يجبر نقصان خدمتكم لي نقصان خدمتكم لي يعني هو ده, بي ده غالبا دي إشارة إنه عشان يجيب للحاجة من عندكم ومش عارف مين الفلوس وكده يعني طيب ما علينا الإصحاح الثالث غايتي أن أعرف المسيح أخيرا يا إخوتي خلي بالك هم دول آخر إصحاحين في الرسالة ثلاثة وأربعة فهو بيقول أخيرا يا إخوتي بدأ يختم رسالته خلاص افرحوا في الرب كتابة هذه الأمور إليكم ليست علي ثقيلة وأما لكم فهي مؤمنة أما بصيت على النص ده في الترجمات وجدت إن الترجمات بتقول بمعنى مخالف غير يعني بتوضح معنى تاني غير اللي في الفان دايك هنا بيقول في ترجمة الحياة لا يزعجني أن أكتب إليكم بالأمور نفسها يعني في أمور هو كتب عنها قبل كده هيكتب عنها تاني وده شيء مش بيضايقه العربية المشتركة لا تزعجني الكتابة إليكم بالأشياء نفسها تمام لا يثقل علي أن أكتب إليكم بالأشياء نفسها إنه ليس علي كلفة آه، كلفة آه، أن أكتب إليكم في الأمور نفسها يبقى ال- ال- كل الترجمات ما عدا الفان دايك بتشير إلى معنى إن هو كتب عن حاجات هيكتب عنها تاني وده شيء مش مزعج بالنسبة له طيب هنا تعليق الترجمة اليسوعية بيقول إيه؟ في الواقع لم يأتي في الفصلين واحد واثنين ذكر ما يلي يعني اللي هو هيكتب عنه دلوقتي هو ما كتبش عنه تاني قبل كده في الرسالة دي يبقى الكلام ده ذكر فين قبل كده قد يستند بولس إلى رسائل أخرى مفقودة أو إلى تعاليم شفهية هو غالبا مش م- يعني لما يقول تعليم شفهيه دي انا ما برجحهاش لان هو بيقول انا اكتب اليكم يعني هو كتب قبل كده فهو غالبا آه، قد يستند الى رسائل اخرى مفقوده في بعض العلماء قالوا لا مش رسائل اخرى مش ضروري رسائل اخرى مفقوده او ان الموضوع اللي هو هيحكي عنه دلوقتي هو كتب عنها قبل كده في رسائل تانية وممكن الرسائل دي زي ما ذكرت في بعض رسائل اخرى لبولس كانوا بيبدلوها مع بعض زي ما كان بيقول ان الرساله اللي جايه لكم من كلو من لوديكيا ومش عارف مين كان في نص بيقول كده المهم هم بي الكنائس كانت بتبدل الرسائل مع بعض فهو ممكن يكون قصد بولس انه مش ضروري رساله ضايعه لا او هو كتب عن الموضوع ده قبل كده في رسائل وهو مش مشكله يكتب عنها تاني تاني ودي مش موضوع ثقيل عليه ال handbook on Paul's letter to the Philippians اللي احنا كنا بنقرا منه المره اللي فاتت بيقول I don't mind repeating what I have written before اللي هو آه، ما عنديش مانع ان انا اكرر اللي انا كتبت عنه قبل كده is literally حرفيا to write the same things to you is not uh, uh, irksome to me irksome دي معناها ايه irksome معناها يضجر يعني ما يتضايقوش يعني تمام فهو هنا بيقول there are several possible interpretations يعني ممكن نفهم النص ده بكذا مرة It is possible to regard the phrase as referring to the repeated call of rejoicing in this letter اللي هي موضوع افرحوا هو كذا مرة قال لهم افرحوا فممكن يكون ايه الموضوع ده الجملة دي إشارة انه بيكرر لهم كتير افرحوا افرحوا لكن هو بيقول هنا ايه but such an exhortation an exhortation appears to have no direct bearing on the safety of the Philippians يعني ده مش ملوش ال- بقية النص بيقول ايه واما لكم فهي مؤمنة فهو كون ان هو يقول لهم افرحوا افرحوا ايه دخلها بالامن وان هو ده شيء بيأمنهم ملوش علاقة فواضح ان التفسير ده والفهم ده للنص مش مظبوط
تترجم بس من اول part دي ايه ما تصدقش اول exhortion ولا exhortation
يعني ال ال التأكيد ده هو Ex- exhortation معناها انه آه، تحذير نصيحة يعني بس بيأكد على حاجة معينة يعني فهو بيقول له التأكيد على ال- ان افرحوا ملوش اي علاقة بان هم يحسوا بالامن او حاجة It is also suggested that the words refer to the repeated warnings against disasters within ju- the church mentioned in 4.1 فهو بيقول ان في بعض الناس بتقترح ان الكلمات دي بتشير الى الت- التحذيرات المتكرره ضد المصايب او المخاطر او الحاجات اللي بتحصل في الكنيسه يعني اللي هو ذكرها في 4 واحد الانشقاقات والحاجات دي يعني طيب هنا بيقول the most likely explanation التفسير الأكثر إنه يكون هو الصح يعني is to take the words as an introduction to what follows in 3 2 اللي هو آه، ان ال- ان الكلمات دي بتشير الى ك- كلمات مقدمه للي هو هيحكي عنه فيما بعد حالا في الاصحاح الثالث That is a repetition of the warnings against false teachers which the apostle has sent in previous letters اللي هو التحذير من المعلمين الكذبة اللي بولس كتب عنهم في رسائل سابقة كويس طب رسائل سابقة دي بقى بشكل عام إيه، هو كتب عن المعلمين الكذبة قبل كده لكن هل هو يقصد رسائل كانت لفيليبي فهم عارفين ان الموضوع ده هو بيكرره كتير وهو ما بيحسش بأي غضاضة انه يكتب عنها تاني طب فين اللي فيليبي كتب عنهم قبل كده عن الموضوع ده مفيش يا اما رسالة ضائعة يا اما هو بيتكلم بشكل عام ان انا حذرت من المعلمين الكذبة في رسائل قبل كده وما عنديش مانع ان انا اكتب تاني ليه كنت احذركم من المعلمين الكذبة النص اللي بعديه انظروا الكلاب انظروا فعلة الشر انظروا القطع النص ده في الترجمات التانية خذوا حذركم من الكلاب من العمال الأشرار من الذين يبترون الجسد العربية المشتركة بتقول احترسوا من الكلاب احترسوا من عمال السوء احترسوا من أولئك الذين يشوهون الجسد اليسوعية بتقول احذروا الكلاب احذروا العملة الأشرار احذروا ذوي الجب أو الجب مج- مجبوب يعني يعني إشارة إلى إنه بيقطع جزء من عضوه الذكري يعني المجبوب ده اللي بيقال عن الشخص اللي يعني ضاع يعني طيب احترسوا من الكلاب احترسوا من عمال السوق دي في الانجيل الشريف احترسوا من الذين يصرون على ان يقطعوا جزءا من الجسم احذروا الكلاب دي- في البوليسيه احذروا الكلاب احذروا العمل الاشرار احذروا البتر هو هنا طبعا اول جزئين من النص مفهومين لكن الجزء الثاني هو بيشير فيه الى الناس اللي مصممين على الختان وان الختان ده هو اللي هيدخلهم الجنه والكلام ده كله وهو ده اللي هيبررهم امام الله وجميع الشعب ثانيه واحده واحد معلي التكييف على 30 ليه كان بيتدفى طيب فهنا ال- الحياة الذين يبترون الجسد العربية المشتركة أولئك الذين يشوهون الجسد اليسوعية احذروا ذوي الجب احت- والإنجيل الشريف احترسوا من الذين يصرون على أن يقطعوا جزءا من الج- من الجسم والبوليسية احذروا من البطر التفسير التطبيقي بيقول كلام كتير هؤلاء الناس الأشرار الذين يتكلم عنهم الرسول بولس هم التهوديون يعني ايه التهوديون اللي هم ال- ال- ايه مع إن التهود جديد يعني دخل اليهود دي اللي كانوا بيقولوا ان لازم الايمان بالمسيح يسوع يفضل على اللي هو كان عليه في اليهوديه ان يظل المسيح على ما كان عليه من اليهوديه يعني ماشي زيه زي اليهود بس هو فقط امن بالمسيح لكن هو فاضل يهودي زي ما هو هو كاتب اهو مسيحيون من اليهود اعتقدوا خطأ انه من اللازم للامم ان يحفظوا كل الشرائع اليهوديه المذكوره في العهد القديم. يعني يفضل رغم ايمانهم بالمسيح يفضل يهودي زي ما هو. وبخاصة فريضة الختان ليه بقى؟ لينالوا الخلاص فهم كانوا شايفين ان الموضوع مش مجرد ايمان وبالروح وخلاص ده التفسير التطبيقي لكن لازم يفضل محافظ على كل الشرائع خصوصا الختان لينالوا الخلاص كانت غالبية هؤلاء التهوديين تدفعهم كبرياء روحيه لأنهم تكبدوا مشقة خلي بالك لان النقطه دي هيتكلم عنها بولس فيما بعد لانهم تكبدوا مشقه ووقتا في حفظ شرائعهم واصبحوا لا يستطيعون قبول حقيقه ان كل جهودهم لا تقربهم خطوه واحده الى الخلاص يعني كل المشقه والمجهود في حفظ الشريعه والكلام ده كله راح هباء منثورا لقد عاب الرسول بولس على التهوديين انهم رجعوا بالمسيحيه الى الوراء ظانين ان ما فعلوه هو الذي جعلهم مؤمنين اللي هو موضوع الالتزام بالختان والشرائع وكده وليس عطيه نعمه الله في المسيح ولكن ما يعمله المؤمنون انما هو ثمر الايمان وليس شرطا مسبقا للايمان يعني ايه يعني الاعمال دي انت تعملها بتدل على ايمانك لكن انت مش لازم تعملها علشان تدخل الجنه تمام طيب اه انا ما اشوفش حاجه من غير نبضه رحيه وقد تأيد هذا من قادة الكنيسة الأولى في مجمع أورشليم قبل 11 سنة في أعمال الرسل 15 ويجب ألا يضيف أحد شيئا إلى هبة المسيح للخلاص بالنعمة والإيمان يعني هم المفروض حسموا الموضوع ده في المجمع بتاع أورشليم اللي احنا قرينا عنه في أعمال الرسل كذا مرة إن هم قالوا إن آخرهم الناس اللي إيه من أصل أممي أو وثني ودخلوا المسيحية آخرهم إن هم يمتنعوا عن الزنا والمخنوق والدم والمذبوح للأوثان وإن هم لو فعلوا ذلك فنعم ما يفعلون اللفظة الجميلة اللي هم واخدينها من عندنا طيب تفسير تدرس يعقوب ملطي ودي نقطة جميلة جدا يرى القديس يوحنا الذهبي الفم اللي بيسموه باليوناني خريسوستوموس ما علينا أن الذين يفسدون الإيمان بالمناداة بضرورة ممارسة أعمال الناموس الحرفية كالختان وحفظ السبت للدخول في طريق الخلاص يشبهون الكلاب التي تنبح وتهاجم لتؤذي نفس قصة اللي هي إيه ان آه ال... إيه ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويعطى للكلاب فهي تشوه الايمان بالمخلص وتفقد المؤمنين يقينهم في عمله على الصليب هذا خلي بالك التناقض التام ويروي الاب فيكتورينوس معرفش ده مين وممكن نعرف هو بيرجع لسنه كام ده لو نبص على نظره شامله لعلم البترولوجيا بس مش مهم فيكتورينوس الحقيقه مش هو الوحيد اللي بيقول بكده بان الكتاب المقدس يشبه يشبه المدافعين عن بيت الرب بالكلاب التي في امانه تحرسه من اللصوص المفسدين يا سلام يا سلام الكلام ده قالوا ايضا مين كيرولوس الاسكندري عمود الدين في كتابه حوار حول الثالوث بيشبه الاباء المدافعين عن الايمان بالكلاب بكلاب الحراسه طبعا يعني الموضوع التشبيهات الزباله دي مش حاجه جديده للاسف على الكتاب المقدس ان هو بيشبه الاله بحاجات كتير وحشه في العهد القديم وبيشبه بولس بانه صعب عليك ان ترفس مناخز زي الحمار او الحصان او الحيوان اللي بينخس وبيضرب في مؤخرته عشان يمشي في طريق معين وهنا هو بيفهم حته مالك يا ولد هنا بقى هو بيفهم النص بتاع انظروا الكلاب انظروا فعلة الشر انظروا القطع هو بيفهم انظروا الكلاب بمعنى خلوا بالكم من اللي بيحرسوا واسمعوا كلامهم وامشوا وراهم والكلام ده كله دول الكلاب وانظروا فعلة الشر ما تعملوش زيهم لكن هو غالبا النص كل ده شتيمة في الناس اللي مخالفين بولس الإيمان والمعتقد يعني الكلام هنا معناها شتيمه ولا معناها ما هو بيقول لك فيكتورينوس بيقول الكتاب المقدس يشبه المدافعين عن بيت الرب بالكلاب التي في أمانة تحرسه من اللصوص والمفسدين هنا the NET Bible بيقول dogs is a figurative reference يعني بيضرب بيه المثل يعني to false teachers للمعلمين الكذبة whom Paul regards as just as filthy as dogs ان بولس بيعتبرهم ايه وسخين زي الكلاب او نجسين زي الكلاب زيهم زي الكلاب يعني هو بيشتم المعلمين الكذبة يعني من الاخر تمام طيب يبقى هنا النص انظروا الكلاب انظروا فعلة الشر انظروا القطع هنا المسيحيين قالوا على موضوع انظروا القطع يعني هو يقصد الختان بيقط- بيقطع جزء من جسده المفروض دي شريعة أبدية وعلامة للي ملتزم بالعهد مع الرب ولا لا وان احنا قرينا القصة بتاعت سفر التكوين ان الاله قال لابراهيم ان انت وجميع اهل بيتك وابنك ه... تختتنوا ودي علامة عهدي بيني وبينكم ولما جه بشره بإسحاق قال له لكن إسحاق ه- هيكون معاه العهد زي دلوقتي السنة الجاية وتمم معاه العهد فعلا تمام فهو المفروض ان دي علامة أبدية وميثاق أبدي لا ينقض أبدا لكن هو كأن بولس بيفرق ما بين الختان الصحيح والختان اللي هو بيعتبره باطل اللي هو ايه اللي بيختتن وهو يعتقد ان الختان ده هو اللي هيخلصه وان باعمال الناموس سيخلص هو ده بيعتبره بولس تشويه للجسد وده ليس ختانا حقيقيا وهكذا لان احنا قلنا قبل كده بالنسبه للمسيحي اللي من خلفيه يهوديه هل عليه انه يفضل ملتزم بشرائع الناموس بشكل عام ولا لا فقلنا انه غالبا يفضل ملتزم بيها لكن ما يعتقدش ان هي دي اللي هتدخله الجنه وهي فكره ان هذه الاعمال هي ثمار الايمان وليست شرطا للايمان الصحيح اللي يدخلك الجنه يعني طيب لاننا نحن الختان الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد طيب مع ان لي ان اتكل على الجسد ايضا
لأننا نحن الختان دي يعني هو عاوز يقول ان احنا اللي ماشيين على الشريعه المظبوطه هو بير لو لو نبص في ال- في الترجمات احنا في نص رقم كام ثلاثة ثلاثة ثلاثة
طيب نعمل مقارنة بيقول فإننا نحن أهل الختان الحق فنحن أهل الختان الحقيقي فإنما نحن ذو الختان هو المقصود بيها يعني إن دول ناس مدعين ما هماش فعلا أهل الختان لكن احنا فعلا أهل الختان أهل الشريعة المظبوطة أهل المنهج الصحيح كده يعني هو بيقول الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد هنا بيقول مع ان لي ان اتكل على الجسد ايضا يعني انا بقى يعني اصل خلي بالك هو كان بيقول ان المعلمين الكذبه دول بيفتخروا بالاعمال وبيفت... الاعمال الجسديه والختان العمل الجسدي والكلام ده كله فهو بيقول يعني هم مش احسن مني ولا حاجه انا برضو جامد وممكن افتخر بال... بالجسد إن ظن واحد آخر أن يتكل على الجسد فأنا بالأولى أنا أفضل منه هو طبعا بولس طول عمره متواضع من جهة الختان مختون في اليوم الثامن من جنس إسرائيل من سبط بنيامين عبراني من العبرانيين من جهة الناموس فريسي من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم يعني انتوا لو فاهمين ان الاعمال الناموس دي هتبرر وانتم ملتزمين بكل حذافير الناموس انا بقى من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم يعني بعمل الناموس بحذافيره وما بسيبش فيه حاجه لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من اجل المسيح خساره يعني انا سي- نفضت كل ده و- وخسرته او اس- استغنيت عنه لما جه الايمان بالمسيح وكده بل اني احسب كل شيء ايضا خساره من اجل فضل معرفه المسيح يسوع ربي الذي ربي سيد لي يعني طيب ما دي نبقى نشوفها بعدين الذي من اجله خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفايه لكي اربح المسيح يعني مش مهم كل ده يخسر وسيله مش مهم واوجد فيه وليس لي بري الذي من الناموس البر مش بالناموس بقى بل الذي بايمان المسيح البر الذي من الله بالايمان لاعرفه وقوه قيامته وشركه الامه متشبها بموته لعلي ابلغ الى قيامه الاموات ما غالبا موضوع متشبها بموتي والكلام ده يعني موضوع المعموديه وفكره ان لما بيعمد ويتغطس في الميه ويطلع تاني كانه مات وقام من الاموات زي ما المسيح قام من الاموات والفكره دي فهو كانه بيقول ان الايمان والمعموديه دول هم اهم شيء علشان خاطر يبقى ننال ان احنا كمان نبقى زي المسيح كقيامه من الاموات ونبقى برين امام الله ونقدر ياخدنا المسيح معاه ونبقى في حضره الله مره تانية والكلام ده كله ايه
بقول ان شاء الله المسيح هيخش الجنه وجوه الله اه ال- إيه، كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعلي الإثم طيب. ليس أني قد نلت أو صرت كاملا لكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع النص ده هو المسيحيين بيستخدموه للرد على معتقد كاثوليكي بيقول بزوائد فضائل القديسين يعني ايه يعني القديسين عملوا اعمالا كثيره جدا جدا وصلوا الى مرحله الكمال وادوا كل ما يطلب منهم في الدنيا خلاص يعني كل اللي ربنا اراده منهم هم عملوه مش كده وبس ده عملوا زياده كمان من اللي عملوه وطبعا ده شيء آه، مستحيل لا بولس بيعتقد بكده ولا الكنيسه الارثوذكسيه ده جنان في ح- عملته الكنيسه الكاثوليكيه ولا حتى الاسلام بيقول بكده ان مهما الانسان عمل لا يمكن يعمل اكثر من اللي ربنا اداه آه، طيب يطلبه منه يعني اسف المهم ان الكاثوليك بيقولوا لا القديسين كاملين في اعمالهم ومش كده وبس دول ادوا اكتر من اللي مطلوب لي- منهم فبقى في فضائل وزوائد زياده عن ال- حسنات زياده واجور زياده عن اللي المفروض كانوا يعملوه فالكنيسة الكاثوليكية بتقول إن زوائد فضائل القديسين دي عندنا عندهم ازاي بقى ما تفهمش شايلينهم في اكياس ما ت... المهم وان هم بقى بيوزعوا زوائد فضائل القديسين بسقوك وبعطايا بقى كيش واحنا هنظبطك يعني فالمفروض بقى ان العاصي بحسب الكنيسة الكاثوليكية بياخد من زوائد فضائل القديسين هذه علشان يجبر نقصان أعماله من زوائد فضائل القديسين اللي عند الكنيسة الكاثوليكية لو عاوز نقرأ اقتباسين كده عن زوائد فضائل القديسين من الملزمة بتاعت العقائد المسيحية الأرثوذكسية هي مفروض دي ضمن موضوع اللي هو شفاعة القديسين والخلاف بقى اللي ما بين الأرثوذكس والكاثوليك زوائد فضائل القديسين القمص متى مرجان في كتاب أرثوذكسيتي تراث وعقيدة وحياة الجزء الثاني صفحة رقم 117 بيقول زوائد فضائل القديسين تعتقد الكنيسة الرومانية أن الأبرار القديسين ليس فقط قد أتموا على الأرض وصايا المسيح كلها أي جميع الفضائل بل أنه أيضا فعلوا إيه، من الأعمال الصالحة أكثر من الواجب عليهم وأن زوائد فضائلهم هذه محفوظة عند بابا روما يوزعها على الخطاة المتوفيين بأثمان معلومة وبعبارة أوضح أن زوائد فضائل القديسين تقدم عن الخطاة لله بواسطة البابا وهذا التعليم لا أساس له مطلقا في الكتاب المقدس الذي يعلمنا أن الغفران هو لله وحده وهو استحقاق لدم فادينا العظيم رب المجد يسوع الذي ليس أحد بغيره الخلاص إن فضائل القديسين مهما كانت عظيمة لا يمكن أن تكون زائدة عما يجب عليهم ولا يمكن أن يفضل منها حتى توزع على الغير لأنهم مهما اجتهدوا لا يستطيعون أن يعملوا فوق ما هو واجب عليهم لأن خدمتهم لله دين عليهم فلا فضل لهم فيها وبالأولى لا يمكنهم أن يأتوا أعمالا يجبرون بها نقصان غيرهم تمام في اقتباس تاني في الصفحة 119 من نفس الكتاب القمص متى مرجان أرثوذكسيتي تراث وعقيدة وحياة الجزء الثاني صفحة 119 بيقول فإذا عقيدة زوائل فضائل القديسين باطلة عندما سألنا العذارى الجاهلات العذارى الحكيمات ده المثل الموجود في العهد الجديد تكميل نقص زيتهن والزيت رمزا للأعمال الصالحة والفضيلة أجابتهن قائلات لعله لا يكفي لنا ولكن دي في متى 25 6 الخلاصة إنه لا يوجد إنسان يعمل أعمالا تفوق ما يطلب منه فالأعمال هي على سبيل الدين ينتج عنها استحقاقات متزايدة وهذا مجمع عليه من الكل وأن الكنيسة الرومانية خالفت هذا الإجماع واعتقدت أن الإنسان يستطيع أن يعمل أعمالا أعلى وأكمل مما أمره بها الله تبارك اسمه كالفقر الاختياري والتقشف والبتولية وأمثالها يعني حاجات زيادة يعصر نفسه فيها ده كأنه بيعمل إيه حاجات أكتر من اللي ربنا طلبها منه يعني وأنه بذلك يحصل على استحقاقات زائدة انا بس حكايه الاجماع دي، هو جاب فكره الاجماع دي منين؟
اجماع بقى وخلاص يعني هو ادرى بقى بمسيحيينه يعني يقصد ان الكنيسه الكاثوليكيه هي الوحيده اللي شردت بده وده مش موجود في اي كنيسه تانية فيبقى هم خلفت اجماع المسيحيين بطوائفها المختلفه أصل الاجماع ده حاسس انها متاخده من عند المسلمين ما علينا ما علينا هو طبعا بشكل عام ما فيش حاجه اسمها اجماع لكن عادي يعني هو باسلوب ادبي معناه ان غالبيه المسيحيين على وجه الارض ما بيقولوش بالكلام الفاضي اللي بتقول بيه الكنيسه الكاثوليكيه دي الموضوع ده بيفكرني بالثلاثه اللي جم للنبي وقالوا له ان انا اصوم ولا افطر وانا لا اتزوج النساء وانا اقوم الليل كله ولا انام وفاكرين يعني ان ايه ان, إن كمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي فيعني اعماله إيه يعني ح- ربنا هيتقبلها ومغفور له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وهو هيدخل الجنه لكن هم شايفين بقى ان احنا ايه لازم نعمل اكتر من ان النبي يعمله وزياده عن ان النبي يعمله فرح النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم ان انا اصوم وافطر واتزوج النساء واقوم وانام فمن رغم عن سنتي فليس مني ففكره ان انت تعمل زياده تفتكر نفسك ان انا كده جامد ربنا ما امرنيش بده وانا هعمل زياده ده يدخلك ان انت في ال... في ال bye bye يعني طيب فده ليس هم بيستشهدوا بالنص بتاع ليس اني قد نلت او صرت كاملا فهم بيقولوا اذا كان القديس بولس بيقول ان انا ما صرتش ما نلتش ما نلتش الكمال فازاي بقى الكنيسه الكاثوليكيه تقول ان القديسين دول وصلوا لمرحله الكمال وزياده ما ينفعش ايها الاخوه انا لست احسب نفسي اني قد ادركت ولكني افعل شيئا واحدا اذ اني انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام اسعى نحو الغرض لاجل جعاله دعوه الله العليا في المسيح يسوع فليفتكر هذا جميع الكاملين منا وان افتكرتم شيئا بخلافه فالله سيعلن لكم هذا ايضا هو هو هنا مش بيقول ان احنا كاملين لكن هو بيقول دايما تفتكروا ده اللي منا يعني من المجتمع المسيحي بتاع بولس بيقول على نفسه ان هو كامل تمام فهو يعني بي- بيشير الى المعلمين الكذبه اللي هم بيعتقدوا انه بيعملوا كل اعمال الناموس ومؤمنين ووصلوا الى مرحله الكمال وان لازم كل الناس تبقى كده تعمل كل اعمال الناموس وتفضل ملتزمه بيه وهكذا واما ما قد ادركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون عينه ونفتكر بذلك عينه كونوا متمثلين بي معا ايها الاخوه ولاحظوا الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوه يعني امتثلوا بيا وشوفوا اللي ممتثلين بيا عندكم امتثلوا بيهم هم كمان لان كثيرين يسيرون ممن كنت اذكرهم لكم مرارا ودي نقطة مهمة هو بي- ذكرهم فين هل ده في رسالة سابقة ضاعت ولا لما كان عندهم ويكلمهم عنهم المهم ان هو بيتكلم عن ناس دلوقتي بقى والآن أذكرهم أيضا باكيا وهم أعداء صليب المسيح حتة بقى وهم أعداء صليب المسيح دي هل ده معناه إن هم أنكروا صلب المسيح ولا لا ولا فكرهم ومنهجهم ينافي البر بالنعمة عن طريق الإيمان بصلب المسيح يعني هم بيقولوا بان المسيح اتصلب بس فكرتهم واعمالهم اللي هو زي المتهودين دول او التهوديون اللي هم بيقولوا لازم نفضل نختتم ونازل فدول يعتبروا بالنسبه لبولس اعداء صليب المسيح لان هم كده تبطروا على النعمه بان المسيح اتصلب ومات وقام من الاموات فهم كده داخلين الجنه مجانا لا هم كده يعتبروا بفكرهم دول بفكرهم ده اعداء صليب المسيح او ممكن يكونوا فعلا بينكروا صلب المسيح في نقطة تانية مهمة في النص ده ان دول ناس كان بولس بيذكرهم كثيرا معنى كده ان هم ايه مؤمنين وجامدين وزي الفل لكن هم دلوقتي بقوا ايه اعداء صليب المسيح يعني كفار فده إيه، ال- دي من ضمن النصوص اللي المسيحيين بيردوا فيها على البروتستانت في فكرة الخلاص في لحظة خلاص في لحظة في برضو كم اقتباس كده على موضوع الخلاص في لحظة عاوز ابص عليها أم، هي موضوع الإيمان والأعمال ده هو. الإيمان والأعمال طيب أهو القمص متى مرجان برضو أرثوذكس- أرثوذكسيتي تراث وعقيدة وحياة الجزء الأول صفحة رقم 67 بيقول في هذا الموضوع اللي هو موضوع الإيمان والأعمال يركز إخوتنا البروتستانت على الإيمان فقط وعدم الاهتمام بكل ما عداه وهنا يعتمدون على الآية التي تقول طبعا الطوائف المسيحية أي حاجة لازم بانيينها غالبا يعني على نص كتابي وحتى على فكرة أكيد الكاثوليك اللي هم بيقولوا بزوائد فضائل القديسين أكيد عندهم أدلة كتابية أو حاجة زي كده هم بيفهموها بالطريقة دي عادي يعني طيب هنا آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص فهم بيعتمدوا على ان يا دوبك اول ما يامن يبقى حصل الخلاص على طول ويرون انه بمجرد ايمان الانسان يخلص في لحظه بايمانه وبهذا ينكرون الاسرار المقدسه اللازمه للخلاص مثل المعموديه والتوبه وينكرون دور الكنيسه في خلاص الانسان الذي يعتبرون انها علاقه مباشره بين الانسان والله طيب فدي ده موضوع ال- الخلاص في لحظه ان هم يعني هو امن كده خلص فما فيش مجال ان هو بعد ما يامن تحصل حاجه يدخل على اساسها النار مره تانية لكن هم الارثوذكس بقى بيستشهدوا بالنص ده ان لا ده في ناس امنت وكانوا مؤمنين جامدين قوي وبولس بيذكرهم دائما لكن حاليا بيذكرهم ايه باكيا بيبكي عليهم عشان هم ارتدوا وهم اعداء صليب المسيح الذين نهايتهم الهلاك هيروحوا النار الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم الذين يفتكرون في الأرضيات فإن سيرتنا نحن هي في السماويات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيحي فهو بينتظر بقى ايه يعني دي من ضمن النصوص اللي بتوضح ان بولس من ضمن الناس اللي مستنيين ان المسيح يرجع وهو كان بيعتبر نفسه زي ما قال في تسالونيكي الاولى من الاحياء الباقين الى قدوم الرب هنا في العدد 21 بيقول الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده فهو بيعتبر ان جسد المسيح تغير لما قام من الاموات ما بقاش ايه جسد حيواني لكنه جسد روحاني واحنا قلنا ان ده بيناقض الفكرة اللي موجودة في انجيل لوقا انه لما مفروض قام من الاموات قال لهم عندكم حاجة تتاكل فراح قدموا له سمك وشيء من شهد عسل طب ازاي وهو المفروض يوجد جسد حيواني ويوجد جسد روحاني فهو قام من الاموات يبقى جسد روحاني ما علينا مش ده المهم يعني هو بيعتقد ان احنا لما نقوم من الاموات هنبقى زي اجساد المسيح بحسب عمل استطاعته ان يخضع لنفسه كل شيء يعني هو بيعتقد ان احنا هنتحول وكده فده احنا هنتحول ونبقى مع المسيح لان في ال... عند المسيح القدره اللي تخليه يخضع كل شيء له تمام طبعا هيجي مسيح يستدل بالنص ده على الوهيه المسيح لا احنا اولا نرجع فهم النص ده للنصوص الكثيره اللي بتقول ان اي شيء يستطيعها المسيح الاب هو اللي اعطاها له زي دفع كل شيء الي او دفع الي كل شيء من ابي او انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيئا كما ينظر الاب يعمل وان الاب هو اللي بيقول له يعمل ايه وما بيعملش بمزاجه وان النصوص مثلا بتاعت انجيل مرقس اللي لما حب يروح مكان معين ولم يقدر ان يصنع هناك ولا قوه واحده فهو ما هواش عنده قدره غير محدوده لا هو اه بيقدر على اشياء اي شيء بيقدرها بتكون من عند الاب والنص اللي موجود في انجيل يوحنا اللي هو بيقول والان علموا ان كل إيه إيه مش فاكر النص بيقول ايه بس انا هجيبه يعني لا والان علموا ان كل ما اعطيتني هو من عندك تقريبا النص بيقول كده 17 هو في الاصحاح 17 من انجيل يوحنا طيب والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك يعني كل حاجة إيه من عند الآب فده لو هو عنده القدرة أن هو يحول أجسادنا فيبقى دي قدرة أعطاها له الآب في نقطة مهمة برضو أن هو إيه في النص ده بيشير إلى النصوص اللي موجودة في كورنثوس الأولى 15 اللي هو بيقول إيه وبعد ذلك وبعد ذلك النهاية متى سلم الملك لله الاب متى ابطل كل رياسه وكل سلطان وكل قوه لانه يجب ان يملك حتى يضع جميع الاعداء تحت قدميه اخر عدو يب يب يبطل يب يبطل هو الموت لانه اخضع كل شيء تحت قدميه ولكن خلي بالك حينما يقول ان كل شيء قد اخضع يعني المسيح هيجي يكلم الاب هيقول له ان كل شيء قد اخضع فواضح انه غير الذي اخضع له الكل يعني هو بيخاطب الاب فواضح ان هو بي يعني مش هو المسيح الغاية الشخص اللي بيكلمه غير الشخص اللي تم خضوع الاشياء له يعني ومتى أخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل فهنا النقطة مهمة للذي أخضع له الكل وهنا برضو غير الذي أخضع له الكل هو في الآخر الله الآب هو اللي هيكون الكل في الكل وكده طيب احنا نكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله مم. بسم الله الرحمن الرحيم نكمل بقى الإصحاح الرابع افرحوا في الرب دائما هنا بيقول إذا يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم يا سروري وإكليلي اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء أطلب إلى أفودية وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكر فكرا واحدا في الرب الاثنين دول واضح ان هم كانوا متخانقين بس هل الاثنين دول تم ذكرهم قبل كده ولا لا احنا فيليبي أربعة اتنين نجيب النص اليوناني ايد ادي سنتيخي باراكالوكا سنتيخي باراكالوتا فرونين اطلب افوديا وسنتيخي ايو ايوديا كريستيان وومن هي دي ايوديا ما ذكرتش غير هنا وسنتيخي راخر ما ذكرتش غير هنا وهو احنا ما نعرفش مين البشرية دي بس واضح ان هم كانوا مختلفين نعم أسألك أنت أيضا يا شريكي المخلص ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل مع إكليمندوس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماؤهم في سفر الحياة إكليمندوس ده اللي هو إكليمندوس الروماني المفروض
صاحب الرسالتين اه طيب مش ده المهم هو النص هنا بيقول نعم أسأل أسألك أنت أيضا يا شريكي المخلص بيخاطب مين بيخاطب الشخص اللي هيستلم الرسالة طيب مين بقى صاحب الر- اللي هيستلم الرسالة في الترجمات التانية الحياة بتقول أجل أطلب إليك أنت أيضا أيها الزميل المخلص العربية المشتركة وأنت أيها الرفيق الأمين اليسوعية وأسألك أنت أيضا أيها الصاحب المخلص الإنجيل الشريف وأنت أيضا يا زميلي المخلص البولسية بتقول وأسألك أنت أيها الزميل الصادق سيزيخوس أو سي- سيزيخ غين سيزيغس سيزيغس ما علينا هو المفروض النص اليوناني بيقول συζ- σύζυγε σύζυγε γνήσ- γνήσιε σύζυγε γνήσιε σύζυγε دي من اصل كلمه يونانيه تنطق σύζυγος σύζυγος تمام الجاما دي ساعات بتتنطق غين فتبقى سودزوغوس او بدل ما الزيتة دي تتنطق زين تتنطق بدل زه تتنطق زه يعني احنا لو هنقراها إيه، الزيتة تتنطق زه والجمة تتنطق جه تبقى سوزوجوس لو هنطق الزيتة ذه دال في زين والجمة تتنطق غين فتبقى سودزو غص لو هنطق الزيتة دي ذه بس تبقى سوزو غص هي جت بقى من هنا سوزو غص طيب ايه الحوار ده هما بيقولوا النص اليوناني ما فيهوش سوزو غص او او او ما فيهوش آه، آه، سودزو غص فيها سو آه، آه، سوزوجي سوزوجي هم بيقولوا ده التعليق بتاع الترجمة اليسوعية بتقول قد تكون الكلمة اليونانية اللي هي آه، سودزوجي أو سوزوجي التي نترجمها بصاحب اسم علم نبه بولس على المعنى الذي اشتق منه يعني ايه يعني هو بدل ما يقول له إيه يا صاحب هو اسمه اليوناني معناه كده راح قال له راح قال وانت ايضا يا صاحب الامين او او ايها الصاحب الامين فنداه بمعنى اسمه مش باسمه إيه نفسه تمام يعني انت يعني انت مثلا اسمك امين فلما اجي اكتب لك رساله اقول لك يا صاحبي الامين فهو يقول لك يبقى هو استعاض عن الاسم العالم اللي هو امين بالصفه نفسها العربيه المشتركه بتقول الرفيق ويمكن ان تكون الكلمه اليونانيه اسم عالم اللي هو سيزيخي ولكن من هو هذا الشخص لا ندري ولكن ما هو هذا من هو هذا الشخص لا ندري تمام يعني احنا ما نعرفش هو سواء اسمه سوزوخوس اه، سواء اسمه اه، سوزوجوس ولا لا احنا ما نعرفش هو مين اصلا ما علينا ده شبه النص اللي احنا كنا قريناه قبل كده اللي هو بيقول انا هبعت لكم الاخ اللي انتوا عارفينه جامد قوي ومش هو مين الاخ ده ما نعرفوش طيب فينا بيقول نع- نعم اسالك انت ايضا يا شريكي المخلص ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الانجيل مع كليمندوس ايضا وباقي العاملين معي الذين اسماؤهم في سفر الحياه افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس الرب قريب يعني هو جاي قريب اصبروا وح- وكونوا متصفين بالحلم والانام لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. اخيرا ايها الاخوه كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، ان كانت فضيله وان كان مدح ففي هذه افتكروا، يعني خليكم في كل ده. وما تعلمتوه وتسلمتوه وسمعتموه ورأيتموه فيا ده انا كنت اقول بقى يعني ما علينا تواضع تواضع فهذا افعلوا وإله السلام يكون معكم ثم إني فرحت بالرب جدا لأنكم الآن قد أزهر أيضا مرة إيه، اعتناؤكم بي الذي كنتم تعتنونه ولكن لم تكن لكم فرصة ليس أني أقول من جهة احتياج فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه يعني موضوع الفلوس واللي بيقلب فيها كل كنيسة ده. أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستفضل في كل شيء وفي جميع الاشياء قد تدربت ان اشبع وانا اجوع وان استفضل وانا انقص واستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. هنا النص ده حصل فيه تحريف. العربيه الفان دايك هي اللي بتقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني الحياة برضو والإنجيل الشريف بتقول في المسيح الذي يقويني العربية المشتركة ما فيهاش في المسيح الذي يقويني العربية المشتركة بتقول وأنا قادر على تحمل كل شيء بالذي يقويني اليسوعية أستطيع كل شيء بذاك الذي يقويني البوليسية بتقول إني أستطيع كل شيء في الذي يقويني تمام تعليق بتاع ال NET Bible اللي هي ال New English Translation اللي هي تبع دانيال والاس بيقول مش عارف ليه ما لونتهاش دي But this kind of reading اللي هي القراءة أو شكل النص اللي بيقول في المسيح is بيتنتلي سكندري يعني قراءة ثانوية بيتنتلي دي معناها ايه؟ بيتنتلي معناها آه على نحو ايه؟ مرخص به يعني معروف يعني إنه، آه، بوضوح بوضوح واضح انه قراءة ثانوية يعني جت بعد كده and is a predictable variant يعني دي قراءة احنا نقدر آه، predictable يعني نتوقعها بسهولة ان هي تحصل يعني تتضاف further the shorter reading is much harder القراءة الأقصر هي الأصعب اللي هي بتقول إني أستطيع كل شيء في الذي يقويني for it leaves the agent unspecified يعني مين اللي هيقويه مش واضح في النص فدي قراءة أصعب اما نبص في ال Greek New Testament fourth revised edition اقدم وافضل المخطوطات هي اللي بتؤيد قراءه استطيع كل شيء في الذي يقويني السينائيه السكندريه الفاتيكانيه البيزيه ومخطوطات تانية احرف كبيره ومعاها مخطوطات لاتينيه قديمه وال Vulgate ومخطوطات سريانيه وقبطيه وارمينيه وجورجيه واقتباسات ابائيه لكن المخطوطة السينائية تم تحريفها والمخطوطة البيزية تم تحريفها تم إضافة في المسيح خريستو الفيلم كله هو إن النص لو جينا نفتح النص اليوناني ده احنا احنا في انهي نص؟
4 13
اهو كلمة خريستو دي آخر كلمة في النص كل اللي هو عمله إيه؟ راح عمل كده أضاف في آخر النص حرف الإكس الخي خريستو والأوميجا كده أهو بس كده كده أضاف في المسيح الذي يقوينا بحرفين وخط أضافها في النص فده تحريف بسيط يعني وسهل هو بس للأمانة العلمية ان المرجع بتاع Handbook on Paul's Letters بتاع ال UBS بيقول it is generally understood that him اللي هو في في ذاك الذي يقويني in the particular phrase اللي هي العبارة اللي بتقول في ذاك الذي يقويني refers to Christ يعني المقصود بذاك هو المسيح في المسيح اللي- يعني هو المقصود بذاك الذي يقويني ذاك هو المسيح لكن هو ما ذكروش في النص تقوم انت ضايفه طيب هو طبعا المقصود استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني يعني في ايماني بالمسيح وصبري بان المسيح هيجازيني وانه هيجي قريبا ويختطفني والكل ده بيصبرني على اي اذى بلاقيه وكده غير أنكم فعلتم حسنا إذ اشتركتم في ضيقتي وأنتم أيضا تعلمون أيها الفيلبيون أنه في بداية الإنجيل يعني أول ما بدأت أبشر لما خرجت من مكدون من مقدونيا لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم فإنكم في تسالونيكي أيضا أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجات لحاجتي يعني أنا كو- زبطتوني يعني ليس اني اطلب العطيه بل اطلب الثمره المتكاثره لحسابكم ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت قد امتلأت إذ قبلت من آه، أبفر أبفروديتوس الأشياء التي من عندكم نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله يعني إيه ال- ال- الفلوس اللي انتوا بعتوها مع أبفروديتوس دي ربنا تقبلها يعني كصدقة أو كده يعني فيملا الهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع ولله وابينا المجد الى دهر الداهرين امين طبعا دي ترجمه سيئه الترجمات الثانيه الحياه بتقول فلالهنا وابينا المجد الى دهر الدهور اليسوعية بتقول المجد لله أبينا إلى أبد الدهور اليسوعية المجد لله أبينا إلى أبد الدهور الانجيل الشريف الجلال لالهنا وابينا هو المقصود من النص الهنا وابينا والنص اليوناني فيه حرف العطف لكن دي برضو نفس قصة ايه إيه إيه مبارك الله وابو ربنا يسوع المسيح لا هو المفروض اله وابوه فهو برضه الهنا وابوه وده بيوضح يعني بشكل عام ان بنوة المسيح لله ما تفرقش عن بنوتنا احنا لله لان زي ما هو قال عن المسيح انه اله وابوه هو كمان الهنا وابونا زي ما المسيح قال برضو الهي والهكم وابي وابيكم والهي والهكم فده المقصود يعني طيب تحيه ختاميه سلموا على كل قديس في المسيح يسوع يسلم عليكم الاخوه الذين معي يسلم عليكم جميع القديسين ولا سيما الذين من بيت قيصر فبعض بعض المسيحيين بيستدلوا بالعباره دي ان بولس كتب الرساله دي ايام ما كان في روما فاكر لما احنا قرينا في المدخل ان بولس كتب الرساله دي فين بعض الناس قالوا في السجن بعض الناس قالوا وهو في روما اهو والبعض الاخر يقولون انه كتبها وهو في روميا فهو بيقول على اساس ايه ان هو استقر في اخر حياته في روما والناس كانت بتجيله وبيبشرهم وكده وبيامنوا فممكن يكون ناس من بيت قيصر جم وهكذا ولا سيما الذين من بيت قيصر خلينا نبص كده على النص ده في الترجمات آه ولا سيما الذين هم من حاشية القيصر دي في الحياة في العربية المشتركة وخصوصا الذين هم من حاشية القيصر اليسوعية لا سيما الذين هم من حشم القيصر والإنجيل الشريف وخاصة الذين في قصر الملك خلينا نبص كده على الترجمة اليسوعية بتكتب تعليق ايه في النص ده العهد الجديد رسائل بولس فيليبي فين فيليبي اهو نقلب شويه اهو سلموا على كل القديسين وكل من القديسين في المسيح يسلم عليكم يسلم عليكم جميع القديسين ولا سيما الذين من حشم قيصر 16 و16 كاتب تحت ايه قد تشير هذه العبارة إلى روما راجع المدخل اللي هو إيه إن بعض الناس بيعتقدوا إن هو اتكتبها وهو في روما لكنها تشمل جميع الذين في خدمة قيصر سواء هم في روما ولا لا تمام وكانوا في كل مدينة فيها وكانوا في كل مدينة فيها حاكم فهو بيقول بعض الناس بيستدلوا بيها يعني على انها بتشير ان بولس ممكن يكون كتب الرساله دي في روما فجاله ناس من خدام القصر وامنوا من العبيد والخدام اللي كانوا شغالين في قصر قيصر يعني. طيب نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم امين واحنا كده خلصنا رسالة بولس الى اهل فيليبي. نقرا المدخل بقى بتاع ايه؟ الرسالة الى رسالة بولس الى فليمون. ساعات بيقولوا فليمون ساعات بيقولوا فيلمون ايا كان يعني. هذه الرسالة هي أقصر الرسائل التي كتبها بولس وكون إن هي أقصر الرسالة بيضعوها في الآخر خالص لكن قبل العبرانيين يعني هم بيبدأوا برومية يعني ترتيب رسائل بولس من الأطول للأقصر فده في الفهرس بتاع الفان دايك وفي الكتاب المقدس فبيبدأوا برمية وبينتهوا برسالة فيليمون لأن هي أقصر رسالة لكن بيحطوا بعديها العبرانيين بيحطوا بعديها العبرانيين طيب هذه الرسالة هي أقصى الرسائل التي كتبها بولس هذه الرسالة ليست فقط رسالة شخصية ولكن بولس يوجه كلامه إلى الكنيسة التي في بيت فليمون وحتة قلنا أن حتة الكنيسة التي في بيته أو الكنيسة التي في بيتك أن في بداية المسيحية معظم المسيحيين كانوا فقراء وكان عددهم قليل وكنيسة كان معناها جماعة المؤمنين فالحال ان كانوا بيشوفوا بيت اغنى واحد فيهم ويجتمعوا فيه ويصلوا لكن فيما بعد لما المسيحيين عددهم زاد بدأوا يخصصوا بيوت معينة للصلاة فبقت فيما بعد تتقال كنيسة على المكان أو البيت المخصص لتجمع المؤمنين فيه إن هم يصلوا وهكذا فهم بيشيروا او بيستدلوا من ان فليمون ده له كنيسه في بيته ده معناه انه ايه راجل من علية القوم وكان من الاغنياء يعني إيه لقد كتب بولس هذه الرساله وهو في السجن هذه الرسالة لها علاقة بعبد فليمون الذي هرب والتقى ببولس وضمه للخدمة فهو المفروض ايه بيستعطف فليمون بالرسالة دي ان عبدك جالي هرب وجالي وآمن فاقبله بقى مرة أخرى واضح إن أنت كنت بتعلقه من رجليه ولا بتكويه بالنار على ظهره ولا بتطفي فيه السجاير أيا كان فإيه هو هرب منك وطفش وانا قبلته عندي واصبح مسيحيا واصبح اخا فهيرجع لك مره تانية وتقبله لا كعبد ولكن كاخ ان هو بقى زيه زيك يعني رغم ان هو عبد طيب بعض العلماء يتعجبون من وضع هذه الرساله ضمن القانون بيتعجبوا ليه لعل السبب في ضم هذه الرساله الى القانون هو حديثها عن الرق هو علشان الرساله ملهاش اي لازمه في الجزمه ما يعني لما يعني دي مش قله ادب مني ده انا بقتبس نص من واحد يعني كان بيقول حته ملهاش لازمه في الجزمه انا ما اقصدش يعني اهانه وكده لكن هو المقصود ان الرساله ما فيهاش شيء مفيد بشكل عام وما بتقولش حاجه جديده ما اتقالتش في رسائل تانية وهي مجرد اصحاح يتيم يعني مجرد اقبل انسيموس العبد اللي هرب واقبله ك تفيدنا في ايه دي ما تفيدناش في حاجه يعني لعل السبب في ضم هذه الرساله الى القانون هو حديثها عن الرق تكلم بولس عن الرق في مواضع أخرى من رسائله في كورنثوس سبعة من عشرين لأربعة وعشرين بيقول إيه الدعوة التي دعي فيها كل واحد فليلبث فيها دعيت وانت عبد فلا يهمك بل وان استطعت ان تصير حرا فاستعملها بالحري لان من دعي في الرب وهو عبد فهو عتيق الرب كذلك ايضا الحر المدعو هو عبد للمسيح اه خادم له يعني ما هو بيقول انت اصلا خادم وعبد عند شخص فانت لما تبقى يعني انت كانك اتحررت يعني لما بقيت مسيحي فده كانك اتحررت من الدنيا والكلام ده هتنال حياه ابديه والحوار ده طيب لو انت حر واصبحت مسيحيا فانت كده اصبحت خادم للمسيح فقد اشتريتم بثمن فلا تصيروا فلا تصيروا عبيدا للناس حته قد اشتريتم بثمن دي يمكن انا ما شرحتهاش لان احنا المفروض شرحنا كورنثوس الاولى دي قبل كده المسيحيين بيستدلوا بيها على ان إيه تم بذل شيء في مقابل الخلاص اللي احنا نلناه احنا نلنا الخلاص مجانا لكن المسيح دفع كون ان هو دفع واحنا نلناه مجانا لكن هو دفع قد اشتريتم بثمن الثمن ده هو دم المسيح وموته على الصليب قد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس ما دعي كل واحد فيه ايها الاخوه فليلبث فليلبث في ذلك مع الله في افسس 6 من 5 ل 9 بيقول أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس يعني تخدموا أسيادكم كخدمتكم للمسيح وطاعتكم للمسيح تمام؟ عالمين ان مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان ام حرا وانتم ايها الساده افعلوا لهم هذه الامور تاركين التهديد عالمين ان سيدكم انتم ايضا في السماوات وليس عنده محاباه في كلوسي واحنا ما قرناش كلوسي قبل كده كلوسي 3 22 ل 25 و4 1 ودي لاحظ ان دي من ضمن التقسيمات السيئه للاصحاحات ان بدايه الاصحاح اللي بعديه كان المفروض يبقى جزء من الاصحاح اللي قبليه ايها العبيد اطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد لا بخدمه العين كمن يرضي الناس بل ببساطه القلب خائفين الرب وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس ده كأن احنا بنقرا اللي موجود في افسس عالمين انكم من الرب ستاخذون جزاء الميراث لانكم تخدمون الرب المسيح واما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محاباه ايها الساده قدموا للعبيد العدل والمساواه عالمين ان لكم انتم ايضا سيدا في السماويات ده كل اللي اتقال عن العبوديه في رسائل بولس هو عاوز يقول في الاخر ان اللي اتقال في فيلمون ما مش جديد يعني موضوع المساواه والعدل والخدمه والكلام ده الكتاب المقدس الترجمه الرهبانيه اليسوعيه العهد الجديد صفحه رقم 681 بتقول في المدخل بتاع الرساله بتاعت فيلمون دي لم يشك في صحة هذه البطاقة خلي بالك بطاقة يعني ايه ورقة صغنونة بعتها يعني لفيلمون برقية يعني إلا نادرا ولا سبيل إلى ذكر واحد غير بولس يكون الكاتب لها ففيها لغة وإنشاء وقلبه غير أن الذين يرون أنه يجب عليهم الشك في صحة الرسالة إلى أهل كولوسي يجدون أنفسهم مضطرين إلى الارتياب في صحة هذه الرسالة يعني هم بيجدوا أن الرسالة دي شبه الرسالة إلى كلوسي والرسالة إلى كلوسي من ضمن إن هي مجموعة المشكوك فيها فهو يبقى ما دام احنا بنشك في كلوسي نشك في فيلمون كمان عشان هي شبه كلوسي فبين هو بيقول غير ان الذين يرون انه يجب عليهم الشك في صحه الرساله الى اهل قلسي يجدون انهم مضطرين الى الارتياب في صحه هذه الرساله فبين هاتين الرسالتين كما راينا علاقه وثيقه جدا حتى انه ليس بوسع احد ان يرى فيهما رايين مختلفين ما علينا هو الرساله كلها الرساله كلها اصحاح واحد ثانيه واحده بس هشرب ميه بس الاصحاح الاول هو اصحاح وحيد التحيه بيقول بولس اسير يسوع المسيحي وتيموثاوس الأخ إلى فليمون المحبوب والعامل معنا وإلى أبي فية المحبوبة وأرخبس المتجند معنا وإلى الكنيسة التي في بيتك نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح هنا أنا كنت اتكلمت قبل كده على موضوع أسير يسوع المسيح لكن العلماء كلهم بيقولوا أسير يسوع المسيح هو كان مسجون وقت ما كتب الرساله دي وهم طب هو كان مسجون فين معظم العلماء بيقولوا هو كان مسجون في روما وقت ما كتب الرساله دي وانسيموس اللي هو عبد فليمون هو كمان اتسجن فقابل بولس في السجن وبولس كلمه عن المسيحيه فاهتدى انسيموس الى المسيحيه وبعد كده ايه راح بولس وصى عليه بقى لسيده فليمون اللي هو كان مسيحي من قبل كده واللي كان بولس يعرفه من قبل كده تمام طيب فهو الترجمات التانية بتقول من بولس السجين لأجل المسيح يسوع ده في في الحياه والعربية المشتركة من بولس سجين المسيح يسوع واليسوعية من بولس سجين المسيح يسوع والإنجيل الشريف من بولس المسجون في سبيل المسيح عيسى والبوليسية من بولس أسير المسيح يسوع فهو أسير يعني سجين يعني هو كان مسجون وقتها العربية اليسوعية بتقول بولس في السجن ويعلم انه بين يدي الم... ويعلم انه بين يدي المسيح او يعلم انه بين يدي المسيح ما كانش فيه تشكيل ليس سجنه امرا عرضيا هو غالبا ويعلم ويعلم انه بين يدي المسيح ويعلم أنه بين يدي المسيح ليس سجنه أمرا عرضيا بل هو جزء من مهمته الرسولية ومشاركة في الآ- في آلام المسيح وهو لذلك دليل على انتصاره فهو لما يكتب أسير المسيح يسوع أو سجين المسيح يسوع هو كان فعلا مسجون وقتها وكل ده يعني يقصد ان انا مسجون علشان المسيح وعلشان الايمان وكده المقدمة بتاعة العربية المشتركة لهذه الرسالة بتقول كان فلي- فيلمون عضوا بارزا في كنيسة كولوسي وله عبد اسمه أنسيموس هرب من سيده فالتقى ببولس في السجن ولما هداه بولس إلى الإيمان بالمسيح كتب هذه الرسالة إلى فيلمون يناشده فيها أن يصفح عن عبده العائد إليه ويقبله عنده لا كعبد صفح عنه بل كأخ في المسيح تمام التفسير التطبيقي بتقول كتب الرسول بولس هذه الرسالة من روما في نحو عام 60 ميلادية عندما كان معتقلا في احد المنازل انظر اعمال الرسل 28 30 31 اعمال الرسل بتقول الاتي واقام بولس سنتين كاملتين في بيت استاجره لنفسه طب استاجره لنفسه دي معناه ان هو كان معتقل هو واضح ان هو يعني اعتزل الناس او حاجه زي كده ما كانش بيخرج عن عن من البيت ده فاللي كان عايزه كان بيدخل واضح ان هو كانه سجن نفسه في البيت ده لان السياق بيتكلم عن المشاكل اللي حصلت مع بولس ما بينه وما بين اليهود واليهود قدموه للمحاكمه وبعدين الحكام راحوا قدموه للقيصر فواضح ان كان ده كان فعلا سجن لكن زي ما تقول على حسابه يعني احتراما ان هو كان عنده الجنسيه الرومانيه فقالوا شوف لك بيت تقعد فيه وزي اه ما تطلعش منه يعني لكن الناس كانت بتجيله فهو بيقول وكان يقبل جميع الذين يدخلون اليه كارزا بملكوت الله ومعلما بامر يسوع المسيح بكل من جاهر بلا مانع فهو واضح ان هو وقت ما كان محجوز عليه في البيت بتاعه ده هو يعني اللي هو بيسموه ايه زي اللي حصل ل آه، محمد نجيب ده اول رئيس ان انقلبوا عليه وعملوا له بيبقى اسمه ايه ده اقامه جبريه لا بيبقى له اسم تاني برضه ما علينا ما علينا هو مع- محبوس في بيته يعني. المهم هو واضح ان انسيموس ده كان من ضمن الناس اللي راحوا له وهو كان بيكرس في بيته ما بيخرجش منه وكان انسيمون انسيموس عبدا في بيت فليمون الرجل الثري وعضو الكنيسه في كولوسي وكان انسيموس قد هرب من بيت فليمون وذهب الى روما حيث تقابل مع الرسول بولس الذي اتى به الى المسيح ده في واحد آه، عشرة اللي هو في الرسالة دي يعني واحد عشرة دي بتقول أطلب إليك لأجل ابني إنس- أن- أنسيموس الذي ولدته في قيودي فهو وهو مسجون آه، ولدته يعني ولادة الجديدة إنه آمن وبتاع وكده يعني طيب وأقنعه أن الهرب من مشاكله لا يحل له وحثه على الرجوع إلى سيده وكتب الرسول بولس خطابا إلى فليمون طالبا منه أن يصطلح مع عبده الهارب الذي أصبح الآن أخا مسيحيا هو ده, ده دي خلاصة الرسالة يعني احنا ممكن ننفض للرسالة وما نقراهاش بس نقراها في السريع يعني يبقى بولس أسير ويسوع المسيح هو كان مسجون وقتها وتيموثاوس الأخ إلى فليمون المحبوب والعامل معنا إلى أبيفية المحبوبة وأرخبس المتجند معنا وإلى الكنيسة التي في بيتك نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح أشكر إلهي كل حين ذاكرا إياكم في صلواتي طبعا إلهي ده مش الأب والابن والروح القدس ولا المسيح الله الآب إلهه وأبوه تمام طيب سامعا بمحبتك والايمان الذي لك نحو الرب يسوع ولجميع القديسين لكي تكون شركه ايمانك فعاله في معرفه كل الصلاح الذي فيكم لاجل المسيح يسوع لان لنا فرحا كثيرا وتعزيه بسبب محبتك لان احشاء القديسين قد استراحت بك ايها الاخ طيب حته احشاء واحشاء دي. التشفع لأنسيموس لذلك وإن كان لي بالمسيح ثقة كثيرة أن آمرك بما, لا- بما يليق من أجل المحبة أطلب بالحري إذ أنا إنسان هكذا نظير بولس الشيخ هو المفروض يعني هو بيقول أنا ب... أنا ممكن أأمرك بس أنا بقول بما إني أنا بولس الشيخ الكبير يعني سنه كان كبر كل الترجمات التانية لو احنا بصينا آه، على النص ده آه، خلينا نطلع فيلمون اهو نبص في الترجمات الحياة بتقول اخترت أن أقدم إليك التماسا بصفتي بولس العجوز والسجين حاليا لأجل المسيح يسوع العربية المشتركة أنا بولس الشيخ الكبير والسجين الآن اليسوعية باسم المحبة سؤال بولس الشيخ الكبير الذي هو الآن مع, ال- مع ذلك سجين يسوع المسيح طيب في الإنجيل الشريف أنا بولس الرجل العجوز والآن مسجون في سبيل المسيح عيسى والبوليسية فأنا بولس بولس الشيخ وفوق ذلك أسير المسيح يسوع فهو عاوز يقول أطلب بالحري إذ أنا إنسان هكذا نظير بولس الشيخ والآن أسير يسوع المسيح يعني هو عاوز يقول أنا الشيخ الكبير يعني ليا قدر يعني و... و- آه أطلب إليك لأجل ابني أنسيموس الذي ولدته في قيودي الذي كان قبلا غير نافع لك ولكنه الآن نافع لك ولي يعني هو قبل كده كان تلفان وبايظ لكن هو دلوقتي آمن وبقى كويس الذي رددته فاقبله الذي هو أحشائي يعني, يعني نفسي يعني كده يعني الذي كنت أشاء أن أمسكه عندي لكي يخدمني عوضا عنك في قيود الإنجيل ولكن بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا يعني بيتأدب يعني بي فيلمون ده واضح كان له قدره فقال ما ينفعش أعمل الكلام ده من وراه أنا هستأذنك وأطلب منك ده يعني لكي يكون خيرك كأنه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار يعني أنا ممكن أنفض لك وأعمل الموضوع ده وأنت ما يعني إيه، أنا بولس والشيخ والكبير والكلام ده كله كنت هتقبل بالوضع لكن أنا بخيرك فيه وبقول له وبطلبه منك احتراما وتقديرا يعني لأنه ربما لأجل هذا افترق عنك إلى ساعة لكي يكون لك إلى الأبد لا كعبد فيما بعد بل أفضل من عبد أخا محبوبا ولا سيما إلي فكم بالحري إليك في الجسد والرب معا جميعا فإن كنت تحسبني شريكا فاقبله نظيري لكن واضح ان الانسيموس ده كان حرامي فقال ثم ان كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين فاحسب ذلك علي أنا هسدده أنا بولس كتبت بيدي أنا أوفي أنا هسدد يعني ده ضمان أنا هكتب لك بإيد أهو كمبيالة ولا بتاع على وصل على بياض ولا أيا كان أنا أوفي حتى لا أقول لك إنك مديون لي بنفسك أيضا يعني هو بيحاول يقول له خلي بالك ده انت يعني لو الموضوع فلوس ده انت مديوني بنفسك ده انا اللي خليتك تبقى مسيحي ودخلتك المسيحيه وبقى ليك الحياه الابديه فانا ليا فضل كبير عليك لكن انا بقول لك يعني ايه لو هو له عندك حاجه امسحها فيا انا او شيلها يعني انا هشيلها نعم أيها الأخ ليكن لي فرح بك في الرب أرح أحشائي في الرب إذ أنا واثق بإطاعتك كتبت إليك عالما أنك تفعل أيضا أكثر مما أقول ومع هذا أعدد لي أيضا منزلا لأني أرجو أنني بصلواتكم سأوهب لكم يسلم عليك أبفراس المأسور معي في المسيح يسوع غالبا أبفراس ده ما نعرفوش ومرقس وده أول ذكر المرقس اللي هو بيقال ممكن يكون تلميذ لبولس إيه، هو ذكر قبل كده في أعمال الرسل لكن ما ذكرش قبل كده في آه، رسالة لبولس بس خلينا أتأكد بس من الموضوع ده نجيب النص اللي فيه مرقس ونشوف اليوناني بتاعه ادي ماركوس نشوف ماركوس ده ذكر فين قبل كده ذكر في اعمال الرسل ذكر في تيموثاوس الثانية دي لسه ما قريناهاش وكولوسي دي لسه ما قريناهاش تمام فيلمون دي اللي احنا بنقراها دلوقتي وذكر في بطرس الأولى 5 13 يسلم عليكم التي في باب المختارة معكم ومرقس ابني في بطرس الأولى 5 13 تمام هو ذكر في أعمال الرسل مرقس ده هو السبب الانشقاق اللي حصل ما بين برنابا وبولس ان مرقس وبرنابا وبولس رايحين رحلات معينه اللي هي لما وصلوا للمدينه اللي هي اسمها آه، اريوس باغوس لما لقوا واحد مقعد من بطن امه لم يمشي قط وراح قال له قم على رجليك منتصبا فو- فوثب وصار يمشي وراحوا قالوا ان الالهه تشبهوا بالناس ونزلوا اليه مرقس ده سابهم ومشي فالمهم مرقس ده رجع مرة تانية يقال ان مرقس ده قريب برنابا ابن اخته فراح برنابا قال لبولس نرجع مرقس معانا تاني وياخد مع يخوض معانا الرحلات فراح بولس قال له لا فيما معناه يعني اللي طلع عيل اول مرة وسابنا ما يرجعش مرة تانية خلاص ده اتعلم عليه فراح برنابا زعل وانشق بقى بولس ما بقاش ماشي مع برنابا بعد كده وبرضو ذكر آه، مرقس ده في بطرس الاولى والمفروض ان اسمه العبراني اصلا يوحنا اسمه اليوناني مرقس زي ما قلنا هو اسمه سمعان ملقب بصفا وبطرس باليوناني تمام طيب فهو بيقول ومرقس وأرسترخس وديماس ولوقا العاملون معي نشوف لوقا ده ذكر في ذكر فين قبل كده تاني لوقا لوكاس لوكاس ذكر في آه، كولوسي 4 14 يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب ده كل اللي احنا نعرفه عنه انه لوقا الطبيب الحبيب وتيموس- وتيموثاوس الثانيه لوقا وحده معي خذ مرقس واحضره معك تمام طيب كويس آه. نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم آمين ان شاء الله بقى المرات التانية هنبتدي ندخل في اهم رسالة اللي هي رسالة بولس الى اهل روميا وان شاء الله احاول احضر لها كويس عشان نستفيد منها اقصى استفادة لان هي اهم رسالة على الاطلاق آه، كتبها بولس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك